مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بمناسبة العام الجديد العام الجديد الذي سوف نبدأه أود أن نقرأ قليلا من سفر حسقيال النبي الإصحاح 36 الآية 24 وما بعدها وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون كلامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها واخلصكم من كل نجاساتكم وادعو الحنطه واكثرها ولا أص ولا اضع عليكم جوعا واكثر ثمر الشجر وغله الحقل لكي لا تنالوا بعد عار الجوع بين الامم اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم هذا ما نريده في بداية كل عام أن نجلس إلى أنفسنا ونطلب من الرب أن يعطينا قلبا جديدا وروحا جديدا ونحن نصلي باستمرار في المزمور الخمسين ونقول قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدته في احشائي هذا هذا القلب الجديد هو قلب قد ترك الاشياء القديمه كلها كما يقول الكتاب الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا وقال ايضا ان اعطيك اسما جديدا لما ابراهيم عاش حياته الجديده مع الله ابدل الله اسمه من ابرام الى ابراهيم وساراي ابدل اسمها الى ساره كذلك يعقوب ابدل اسمه الى اسرائيل وشاول أبدل اسمه إلى بولس وسمعان أبدل اسمه ببطرس أعطاه اسما جديدا رمزا للحياة الجديدة التي يعيشها ونحن لا نستفيد إطلاقا إن انتقلنا من عام إلى عام آخر وتغير العام في التقويم النتيجة يعني اللي بتشوفوها بتاعت الأيام ولم يتغير في حياتنا الإنسان التائب هو إنسان متغير تغير إلى العكس أصبح هناك قلب جديد في داخله وروح جديدة في أحشائه نظرته القديمه قد تغيرت افكاره رغباته قد تغيرت بل حتى شكله ايضا قد تغير اي انسان ينظر اليه يشعر انه امام انسان اخر وان الانسان القديم قد مات وانتهى وهو ذا الكل قد صار جديدا طريقة الإنسان في الحياة اسلوبه منهجه مثالياته نظرته كل شيء قد تغير ودخل في عام جديد بطريقه جديده يؤسفنا ان كثير من الناس يعترفون ويخرجون من الاعتراف كما هم ويتناولون ويخرجون من التناول كما هم نفس الطباع نفس الاخلاق نفس الاسلوب كان شيئا لم يحدث اما الانسان الذي يريد ان يبدا حياه مع الله فهو انسان يبدا باسلوب جديد بروح جديده وقلب جديد وفكر جديد بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم يعني ايه بتجديد اذهانكم يعني اصبح الانسان ذهنه ذهن جديد تفكيره بيفكر في الامور باسلوب اخر غير الاسلوب القديم اللي كان عايش بيه هذا التجديد يحمل معاني كثيره تجديد القلب معناه التوبه التوبه بتعطي الانسان قلبا جديدا الله بيمحو الخطايا السابقه بيغسل الانسان فيبيض اكثر من الثلج بيخرج الانسان بالتوبه وقد تحول الى انسان اخر بافكار اخرى بعزيمه جديده باسلوب جديد بمعاملات مع الناس معاملات جديده غير الاول كل من يراه يقول هذا الشخص قد تغير ليس هو الانسان القديم خدوا واحد زي موسى الأسود كان إنسان شديد قاسي بيقتل وبيسرق وبينهب وكل من يراه يفزع منه لدرجة إن القديس إسيزيروس لما شافه أول مرة لقى الرهبان خايفين منه كان منظره يفزع ولما دخل في الحياة الجديدة تحول موسى الأسود إلى ذلك الإنسان الوديع الطيب المحبوب من الناس الذي يحتمل الكل الكريم المضياف طويل الأناه بقى شخص جديد غير الشخص القديم الإنسان اللي بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم لغاية دلوقتي لم يتغير بعد لسه بيتذبذب في خط مضطرب لكن حياته لم يدخلها التغيير الجذري الذي يحولها من وضع إلى وضع الإنسان لكي يحدث له هذا التغيير لابد ان يجلس جلسه مع نفسه وجلسه مع الله يعقوب اب الاباء لم يتغير من يعقوب الى اسرائيل الا بعد ان صارع مع الله وغلب قال له انت جاهدت مع الله والناس وغلبت لذلك اعطاه اسما جديدا وتغير اللي يشوفه في الاول غير يعقوب الجديد فالانسان محتاج انه يتصارع مع الله لكي ياخذ منه هذا القلب الجديد شوفوا الايه ايه واضحه ما بيقولش ما بيقولش روحوا غيروا نفسكم روحوا دوروا لكم على قلوب جديدة روحوا جددوا حياتكم ما حصلش الكلام ده ده يتكلم الله عن هذا الأمر إنه منحة بيعطيها الله للإنسان التائب منحة إلهية صادرة من عند الله نفسه بيقول وأعطيكم قلبا جديدا يعني إيه أعطيكم قلبا جديدا يعني هذا القلب عطية من عند الله عطية من عند الله موهبة إلهية أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم ده ربنا هو اللي بيعمل العمل ده بيعطي قلب جديد ويجعل روح جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم ربنا بيعطي قلب جديد بيعطي قلب غير القلب الحجري بيضع روح جديده في داخلهم واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي يبقى عمليه التغيير عمليه الهيه بيقوم بها الروح القدس في الانسان اجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي انا ساضع روحي فيكم وانا الذي ساجعلكم تسلكون في فرائضي ساعطيكم القوه التي تغير حياتكم ساعطيكم النعمه التي تغير حياتكم ساعطيكم روحي ساجعلكم تسلكون في فرائضي اعطيكم الكلمه القويه الفعاله التي تدخل الى اعماق القلب ولا ترجع فارغه لا ترجع فارغه ان كان الامر هكذا فلنصارع مع الله ولناخذ منه القلب الجديد والروح الجديده ولنتمسك بمواعيد الرب حتى النهايه ونقول له يا رب انت صادق في مواعيدك وانت وعدت ولا بد ان تنفذ وقلت ساعطي ولا بد ان تعطي ونحن بين يديك في بعض الناس اذا ربنا اعطاهم قلبا جديدا يحتفظون بالقلب القديم الى جوار هذا القلب الجديد ويصبح فيهم قلبان قلب جديد يحن للخير وقلب قديم يشتاق للخطيه والاتنين يمشوا مع بعض ساعه مع ربنا وساعه مع الشيطان ساعه مع الحياه المقدسه وساعه مع الخطيه وياتي ايليا النبي ويقول الى ما تعرجون بين الفرقتين ان كان الله هو الله فاعبدوه وان كان الله هو البعل فاعبدوه زي المثل اللي يقول عين في الجنه وعين في النار زي حنانيا وسفيره حنانيا عايز يسلك في الحياه الجديده التي للرسل ويذهب ويبيع كل امواله ويضعها تحت الرسل تحت اقدام الرسل وفي نفس الوقت يشتاق الى المال الحرام فيستبقي منه يبقى جزء بيوضع تحت اقدام الرسل وجزء حرام بيوضع في جيبه القلب القديم والجديد مع بعض زي امراه لوط ايدها في ايد الملاك ايدها في ايد الملاك وهي خارجه من سدوم وعينيها بتبص ورا وقلبها في سادوم جزء منها خارج مع الملاك وجزء منه راجع إلى سادوم القلب الجديد والقديم مع بعض والمسيح بيقول لا يا أولادي الطريقة دي ما تنفعش لا يليق إن إحنا نأخذ رقعة جديدة ونضعها على ثوب قديم مش ممكن مش ممكن نأخذ رقعة جديدة ونحطها على ثوب قديم والكتاب بيقول إيه هو ذا الكل هو ذا إيه هو ذا الكل قد صار جديدا يعني إيه الكل قد صار جديدا يعني مفيش حتة مع ربنا وحتة مع العالم مفيش جزء من حياتك ماشي مع المسيح وجزء ماشي مع الخطية وبيقول أية شركة للنور مع الظلمة أو أية شركة للمسيح مع بليعال عايز تمشي مع ربنا امشي كلك مع ربنا كلك كل الفكر كل القلب كل الإرادة كل الحياة هو ذا الكل قد صار جديدا هو ذا الكل قد صار جديدا في إنسان يجي في بداية السنة الجديدة ويقول أنا هبتدي في حياة جديدة إيه الحياة يا حبيبي؟ هخلي جزء كذا للصلاة وجزء للقراية وجزء لل... للتأمل وجزء للاعتراف وللتناول وللصوم طب كويس كل دي الأعمال الخارجية بتاعتك والقلب من جوه عملت فيه إيه؟ إحنا عايزين الكل يبقى جديد كتير من الناس بيهتموا بالممارسات الخارجية في السنة الجديدة وينسوا الحالة الداخلية اللي موجودة ينسى القلب من جوه انت تيجي في السنة الجديدة وتسكب قلبك أمام الله سكيبا تقول له كفاية يا رب علي العام الماضي اعتمدت فيه على إرادتي وتفكيري وقوتي وبشريتي وسبتك ما دخلتكش في الخط معايا نبتدي من السنة دي انت بتقول اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم هات هذا القلب وهات هذه الروح ربنا لما قال الكلام ده في حسقيال الكلام ده قاله داوود قبل هذا الوعد من زمان داوود اللي كان عارف مشيئة ربنا قبلها قبلها بكتير قال نفس الكلام قال ايه قال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدته في احشائي انت اللي هتخلق فيا القلب وانت اللي هتجدد فيا الروح انضح علي بزوفاك فاطهر اغسلني فابيض اكثر من الثلج انسان بيدعو الله ليدخل في حياته بيدعو الله ان يغسله ويدعو الله ان يطهره ويدعو الله ان يعطيه قلبا يخلقه من جديد في داخله ففي بداية العام ضع أمام نفسك إنك تأخذ هذا القلب الجديد يموت القلب القديم بتاع زمان قل له يا رب القلب القديم ده أنا مش عايزه فليمت هذا القلب وأعطني شيئا جديدا أنا مش عايز القلب ده أصلح فيه وأرقع فيه أنا مش عايزه خالص أنا عايز قلب جديد عايز قلب جديد روحا مستقيما تجدده في أحشائي هذا القلب أتعبني كثيرا في العام الماضي وهذا الفكر أتعبني كثيرا في العام الماضي اريد ان يموت هذا الفكر ويموت هذا القلب ويحيا قلب جديد في احشائي يعني يموت قالها بولس الرسول قال الموت يعمل فينا والحياه فيكم من اجلك نمات كل النهار قامت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا هكذا نقول في صلاة الساعة التاسعة احنا عايزين حاجة جديدة من عندك يا رب قلب وفكر وروح عايزين خطة جديدة في الحياة عايزين أسلوب غير الأسلوب القديم شخصية متغيرة كل من يراها يقول الاشياء القديمه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا قيل عن شاول الملك لما حل عليه روح الرب فتنبا بيقول بيقول الكتاب انه خرج واذا هو انسان جديد خرج واذا هو انسان جديد وقيل عن ذلك الرجل الأبرص اللي شفاه إليشع النبي إنه نزل في المية وخرج وكأنه شخص جديد كأن لحمه لحم طفل جديد غير الإنسان القديم بتاع زمان شخص جديد بلحم جديد ليس فيه آثار الحياة القديمة إطلاقا لذلك ربنا تحدث عن أورشليم السمائية وسماها أورشليم الجديدة أنت أورشليم بترمز إلى قلبك ولكن احيانا بتتنجس اورشليم هذه زي ما قال يا رب ان الامم قد داسوا ميراثك نجسوا مقادسك جعلوا اورشليم عارا احيانا بتتهدم اسوار اورشليم وتحرق ابوابها بالنار مثلما بكى عليها نحمية ويأتي الرب ويقول إننا سأعطيك أورشليم جديدة وأنا يوحنا أبصرت أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الرب كعروس مزينة لعريسها أهو أنت تقول له يا رب أنا عايز أورشليم الجديدة دي عايزها نازلة من السماء عطية من عندك بعتها لي من السماء كعروس مزينة لعريسها هو ده اللي احنا عايزينه من ربنا عايزين ربنا يدخل في حياتنا ويعطي هذا القلب الجديد والقلب الجديد ده لازم تاخده من ربنا مباشرة كفاية اللي انت خدته من نفسك طول السنوات الماضيه قبل ان تتقابل مع الرب ويعطيك انت اخذت من نفسك البر الذاتي البر الذاتي الذي اعطته لك ارادتك بر من ذاتك اعطته لك الاراده وبقي ان تاخذ البر الذي من الرب بر المسيح تتلاقى مع الرب وتاخذ منه تاخذ منه قلب جديد وروح جديده يضعها في احشائك ازاي الكلام ده هو بيقول اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا للان لم تطلبوا شيئا باسمي لما بطرس الرسول رفع السيف المسيح قال له لا رد سيفك إلى غمده من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ وقال الرب لموسى الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون أنا عايزك يا رب تقاتل وعايزك توضع القلب الجديد في أحشائي يا ليتنا في يوم الأربعاء ده اللي هو آخر يوم في السنة هنيجي الكنيسة الساعة تسعة قبليها ناخد لنا كام ساعة مع ربنا الواحد يغلق على نفسه ويجاهد مع ربنا ويقول له يا رب اعطي يا رب امنح يا رب نفذ وعودك يا رب نفذ وعودك يا رب اعطي قلوبا جديده لي ولاولادك وارواحا جديده لي ولاولادك اعطينا اننا نسير معك في الطريق يعني ايه نسير معك في الطريق كتير او انتوا بتصلوا الترتيله اللي بتقول امسك يدي وقدني كما تشاء وبعدين الكتاب بيقول ايه يقودنا في موكب نصرته يعني ايه يقودنا في موكب نصرته يعني ربنا يمسك ايدينا ويمشي بينا يقودنا في الطريق ما اصعب قياده الانسان لنفسه كتير بيقعد الانسان بينه وبين نفسه ويقول له بعدين عملت كل حاجه ومفيش فايده كل حاجه عملتها ومفيش فايده قريت وصليت وتاملت وبكيت وصمت وعملت وضربت مطنيات ورحت وجيت وكل حاجه ولسه زي ما انا نقول له لأنك يا حبيبي بتشتغل لوحدك ربنا ما بيشتغلش معاك مصباحك مجهز ولكن ليس فيه زيت ليس الروح القدس هو الذي يعمل فيك انما ارادتك البشريه فقط هي التي تعمل والمسيح بيقول بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئا دخل المسيح في حياتك في اول السنه قل له يا رب انا في اول السنه دي هروح ماسكك كده واقول لك لا اتركك امسكته ولم ارخه لازم اخد منك قوه ان لقيت نفسك وقعت قلت يا رب قول له يا رب بقى انت ما اديتنيش قوه ولا ايه فين وعودك مش انت صادق وامين فين الوعد اللي وعدتهوني فين اعطيكم قلبا جديدا واضع روحا جديده في احشائكم فين هي دي فين هي دي امسك في حسقيال النبي واتخانق معاه وقول له الكلام ده اللي انت كتبته ده جبته منين ما دام كلام ربنا يبقى لازم ينفذه ولازم تاخد طب الخطيه دي يا رب انا مش عارف اسيبها اقوم منها واقع تاني واغتسل منها واتسخ تاني امتى اتركها انت اللي هتديني القوه ان انا اتركها وانت اللي هتساعدني وافضل ماسك في ربنا جاهد معه حتى الفجر طول ظلمة الليل وانت بتصارع معاه حتى الفجر إلى أن يشرق عليك النور الجديد وانت ماسك في ربنا ماسك في ربنا وتقول له مش هسيبك يا رب أنا مش قادر هخبي عليك مش قادر عندي قوة ما عنديش أنا بطرح ضعفي أمامك عندي عزيمة ما عنديش بكلمك بصراحة مفيش أنت لازم تعطي لازم تعطي ما دام اديتني وصية لازم تديني القوة على تنفيذها ما دام اديتني وصية لازم تديني القوة على تنفيذها ما دام اديتني وعد لازم توريني تحقيق هذا الوعد في حياتي انا بصدق عيني اكتر من وداني احب اشوف في حياتي هذا التغيير اللي طارئ في اوقات كتيره ابص الاقي ناس يوم واحد يناير في اول السنه اللي يغضب واللي يزعل واللي تحصل له مشكله وتكركب الحكايه معاه زي الكتاب كما هو مكتوب من قول الرب يسوع المسيح اقول لكم الان قبل ان يكون حتى اذا كان تصدقون او تؤمنون احترس ان الشيطان هيحضر لك في يوم اول السنه مشكله علشان يوقعك وتبقى كل مواعيدك راحت وكل الصوره اللي حاططها في مخك راحت وتقول مفيش فايده اهي 76 وسيرها تبقى زي 75 زي 74 والحكايه ملخبطه وبس اوعى تفتكر كده تبص تلاقي تجربه ولا خطيه ولا مشكله ولا حاجه عكنانه جت لك في اول السنه قول له بس نحن لا نجهل حيله هو الشيطان ده عايز يعكنن عليا في اول السنه علشان ايأس والخبط واقول مفيش فايده هي الظاهر 76 برضه زي 75 بالظبط لا هتبقى سنه كويسه وتلاقي المشكله جايه من بعيد وواحد من حيث لا تدري جه يثيرك وحصلت لك اي حاجه تبص كده وتروح ضاحك وتقول لا دي شغلانه انا فاهمها ولا هتاثر بالكلام ده ابدا ولا كاني هنا بقلب شديد كده زي الحديد الرياح قاعده تلطم في الجبل والجبل لسه واقف جبل والمطره قاعده تن- تنزل في الجبل وتنحر فيه والجبل لسه جبل والرمال تخبط في الجبل والجبل لسه جبل لا اثرت فيه لا الرياح ولا الرمال ولا الزوابع ولا الامطار جبل راسخ كده انا اريدكم في سنه 76 ومن الان تبقوا جبال راسخه جبال راسخه قل له يا رب انا عشت جبلا رمليا مده طويله انا عايز اتحول الى جبل صخري اديني الصلابه واديني القوه ومن هنا ليوم واحد يناير تكونوا استعديتوا واعترفتوا وقعدتوا مع نفسكم وابتديتوا بدايه جديده وابتديتوا ايه بدايه جديده واسلكوا بتدقيق اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء وسنة 76 دي بالنسبة لكم عبارة عن صفحة جديدة لنج ما اتكتبش فيها ولا كلمة عايزين كل كلمة تتكتب فيها تكون كلمة مضيئة منيرة خيرة صالحة مملوءة من البركة لا توسخوا هذه الصفحة الجديدة ولا تكتبوا فيها شيئا رديئا اجعلوها سنة مباركة اجعلوها سنة مباركة وليكن الرب معنا جميعا وليعطينا من قوته امين ليتراءف الله علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا وليعطينا نعمة خاصة من عنده في هذا العام الجديد فليعطنا قلبا جديدا وليضع روحا جديدة في أحشائنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin. Amin.
يبقورو انتيتي هيريني وينان انتكهريني سمننان انتكهريني جكنوفي نانيبول جيسك تاتيقوم نمبي او نمبي زمون نمبي اماهي شيني امين اللهم اجعلنا مستقيم نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم معك أيضا يا سيدنا